طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بإذن الله عز وجل سويا مجالس مدارسة آه، يعني أشبه بتفسير وقفات مع سورة إبراهيم سورة إبراهيم سورة مكية آه، خلاف بعض الآيات الراجح إن هي غالبا يعني مكية كلها سورة إبراهيم ضمن منظومة اللي هي منظومة ألف لام راء يعني سورة إبراهيم ضمن منظومة هذه المنظومة منظومة سور كلها بدأت بألف لام راء ما عدا سورة في النص اللي هي سورة الرعد فيها ميم زيادة ألف لام ميم راء لكن سورة إبراهيم جاءت ضمن منظومة بدأت من أول سورة يونس حتى سورة الحجر يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر كل المنظومة ديت من أول يونس لغاية الحجر ست سور بدأت بألف لام راء قلنا ما عدا الرعد ألف لام ميم راء وغالبا والله أعلى وأعلم بمراده سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لكن غالبا فيما أظن يعني إن كل مجموعة صور بتبدأ بحروف مقطعة بيبقى ليها توجه معين بتعالج قضايا معينة زي ما حاميم ذلك آه، بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قال شعار المسلمين في بعض المعارك في الجهاد حاميم لا ينصرون ف- فضم صور آل حميم كلها وكان وارد عن بعض السلف تسمية آل حميم فزي ما حميم منظومة على بعضها هما سبع صور متتاليات ورا بعضها من أول غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاسية الأحقاف كل دول ورا بعضها جت ترتيب ورا بعضه وبنفس ال- بدايات الحروف المقطعة وكانت بتعالج قضايا معينة فكذلك ألف لام راء جت ورا بعضها وطا سين جت ورا بعضها ثلاث صور ورا بعض الشعراء النمل آه، القصص كذلك برضو ألف لام ميم المدني جه ورا بعضه البقرة آل عمران وألف لام ميم المكي جه ورا بعضه العنكبوت الروم لقمان السجد فهنا هنلاحظ ان سورة ابراهيم ضمن منظومة بدأت بألف لام راء من اول سورة يونس لغاية سورة الحجر طبعا احنا مش هنستطيع وانا لم اوتى يعني آه، لسه يعني فهما في ده ان احنا نتكلم على ايه هي القضايا اللي بتعالجها الف لام راء لكن احنا عايزين نتكلم على سورة ابراهيم ضمن هذه المنظومة لما تيجي تتبع سورة يونس تبص نظرة سريعة على سورة يونس وهود يونس وهود تجد حتى كتير من, ال- من الناس يقول لك انا بشبه سورة يونس وهود اشبه بالانعام والاعراف سورة يونس وهود اشبه بالانعام والاعراف الشاهد لما تيجي تقرأ سورة يونس تشوف آيات الله عز وجل وكنود الإنسان وإعراض الإنسان إيه، وإن هو الإنسان بمجرد ما بيمس النعمة بينسى وبعد كده لما يمسه الضراء يرجع يطلب لذلك من الكلمات اللي ذكرها سورة يونس قال الآن يعني بعد ما آه، خلاص انت آه، ايقنت باليأس التام او بالهلاك كما قيلت لفر- آه، لفرعون سورة فسورة يونس فيها آه، طلب للصبر والصبر على أقدار الله وأن أقدار الله مليئة بالحكمة لأن الجو بتاع ألف لام راء يقال يعني أنه نزل في أواخر المرحلة المكية يقال أنه نزل فين؟ في أواخر المرحلة المكية أواخر المرحلة المكية كان في شدة استضعاف آه، كل اللي بيناصر وبيدعم بدأ يقل الدعم ال- آه، المعنوي والدعم الاجتماعي سيدنا آه، السيدة خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب آه، سواء وفاتهم أو تكالب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من شدة الإيذاء بدأ بعض ال- المسلمين يهاجروا للحبشة فالجو ده محتاج دعم وبينزل القرآن ليعالج الواقع القرآن مش جاي عشان يعالج حاجة وهمية لا القرآن بيعالج الواقع اللي بيعيشه الصحابة فنزلت مجموعة من الصور ب- ب- بتطالب المؤمنين بالصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله برضو تيجي سورة هود من اكتر الكلمات اللي تكلمت إيه، اللي تكررت سوره هود وفي درس كامل ساعه وشويه كده عن سوره هود بدراسه تحليليه يعني ال- لمن اراد ان يرجع اليها يعني سوره هود من اكتر الكلمات اللي تكررت فيها حتى اذا جاء امرنا امر ربنا سبحانه وتعالى انت سوره يونس ربنا يقول لك اصبر حتى يحكم الله انتظر اصبر على قضاء الله وقدره حتى يحكم الله سوره هود ربنا بيقول لك ان امر الله عز وجل سياتي بل قد أتى إلى ناس سابقين هذا الأمر حتى إذا جاء أمرنا كان مع الأمم السابقة الإهلاك وكان مع سيدنا إبراهيم في سورة هود كان البشرى جاء الأمر جه لسيدنا إبراهيم بالبشرى أنه سيرزق الذرية ف في آخر سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله لأن طول السورة أنت منتظر إيه الأمر لا خد بالكم يا جماعة إحنا دلوقتي بنتكلم عن السيرة وإحنا عارفين إن بعد آخر المرحلة المكية جاء الإذن بالهجرة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى المدينة فأقاموا دولة الإسلام وحصل التمكين ورجعوا تاني لمكة ممكنين فاتحين مكة هم لما كانوا في آخر المرحلة المكية ما كانوش عارفين إيه اللي هيحصل هو بينزل عليهم القرآن أغلب قصص القرآن إن المعاندين ربنا بيهلكهم في الدنيا فدي كانت أحد الاحتمالات الموجودة في عقول وصدور الصحابة في بعض عقول وصدور الصحابة معتقد ان الحل ان ينزل اهلاك لقريش زي ما حصل اهلاك للامم السابقة فنعمل ايه ايه اللي هيحصل ربنا بيقول لنا اصبروا سورة يونس وفي سورة هود ربنا بيعلمنا ان مهما طال الانتظار امر الله عز وجل سيأتي وانك انت لا تحيد عن المنهج اللي مطلوب منك زي ما في سورة هود ولا تركنوا ولا تطغوا زي يروى عن بعض السلف أن الدين في هذه المرحلة كان بين لائين لا تطغى لا تتعدى حدود الله على عدوك ولا تركن إلى الذين ظلموا واتكلمنا بالتفصيل ده في سورة هود ممكن واحد في سورة هود يقول طب ازاي تخيل انت عايش في واقع مكة كل الآفاق قدامك مسدودة مفيش حد بيدعمك مفيش قبيلة راضية تنصرك مفيش مكان راضي يستقبلك الحبشة ما طلعتش الحبشة الطائف ما طلعتش الطائف فانت ممكن تقول طب ازاي يعني ازاي ممكن نمكن واحنا قلة مستضعفة بنعذب مفيش معانا اي دعم تيجي سورة يوسف تقول لك كلمات الله لا تنفد كما ان الله عز وجل اخرج يوسف من السجن ومن البئر وجعله على سرير ملك الله جل قادر ان يفعل بكم مثل ما فعل بيوسف لذلك نفس الكلمة اللي قالها يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هي دي الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخل فاتحا مكة تذكر نفس الكلمة اللي قالها سيدنا يوسف وقالها في لحظة فتح مكة مع ان السورة دي نزلت في اواخر مكة يعني ممكن يكون بين نزول هذه السورة يوسف ولحظة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ممكن سبع سنوات مثلا او اكتر لكن تذكر لانه ايه الصحابة تلقوا الدرس من سورة يوسف فسورة يوسف بتعلمك أن كلمات الله لا تنفد وأن الله جل قادر على إنفاذ مشيئته بوسائل أنت لا قد لا تتخيلها خلاص وبرضه استمرار قضية الصبر في آخر سورة يوسف لدرجة من الكلمات اللي اتكررت سورة يوسف مسألة اليأس أو اللي يعني إيه حتى إذا استيأس الرسل ومسألة ان سيدنا يعقوب لم يقنط ابدا ولم ييأس سورة الرعد لما جت سورة الرعد تكلمك عن صفات الاله اللي ممكن يعمل اللي, اللي حصل في قصة سيدنا يوسف يعني من الذي يفعل الافعال اللي حصلت في قصة سيدنا يوسف هو الله سبحانه وتعالى وجنوده لا تنفد ومن جنوده الرعد تجد اول صفحة في سورة الرعد تتكلم عن قدرة ربنا المطلقة تاني صفحة في سورة الرعد بتتكلم عن علم ربنا المطلق الشامل القدرة المطلقة اللي عملت كل شيء ومن كل زوج من كل زوجين اثنين وبسط السماء وبغير عمد ترونها والأرض قدرة مطلقة في أول صفحة في سورة الرعد تاني صفحة في سورة الرعد العلم المطلق يعلم كل شيء المستخف بالليل والسارب بالنهار وما تخفي الصدور يعلمه الله سبحانه وتعالى لكن في سورة الرعد ربنا بيعرفنا ان الصراع مستمر بين الحق والباطل فضرب لنا مثل في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ربنا قال بعدها كذلك يضرب الله الحق والباطل إن الصراع بين الحق والباطل مستمر وإن في مداولة المثل ده بتاع سورة الرعد مثلين مثل مائي ومثل ناري مثل الماء أنزل من السماء ماء ده الوحي بينزل أنا سامع فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا السيل لما بينزل على الأودية بينظف فبتطلع بعض القاذورات والحاجات المنتفشة فوق فاحتمل السيل زبدا رابيا ده الزبد الرغاوي والقذورات لغاية لما المكان بينضف عارف انت لما بتجيب مثلا جرد المية في بعض الحاجات اللي مش نظيفة وتحط فيه خرطوم مية المية اندفاع المية بيفضل يجمع ذرات التراب تبدأ تتجمع تطلع على الوش تبدأ تقع استمرار نزول المية بينظف المكان تجد المية في الاخر ايه صافية فكذلك استمرار نزول الوحي ومعاني الوحي التي لا تنضب بيحصل تطهير للأرض تطهير للقلب ده أحد أوجه الصراع أحد أوجه الصراع الثاني لا إن مش هيحصل صراع بس في الو... إن الوحي وكلام أو صراع فكري لا هيحصل صراع آه، عسكري بين الحق بين الحق والباطل زي ما حصل في غزوة بدر فجي المثل الثاني آه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد ربيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله الصائغ اللي بيصنع الذهب بيجيب سبيكة الذهب عشان ينقيها من الشوائب بيدخلها الفرن وكل ما بتعلى درجة الحرارة كل ما ال- الحاجة اللي الذهب اللي مش أصلي والخبي والخبث اللي على السبيكة بيتساقط وبعد كده بيدخل الصائغ ده آه، حاجة يكشط بيها ال- ال- اللي ما طلعش ذهب وتطلع سبيكة الذهب نقية صافية عشان يحصل التصفية للذهب وتتخلص من الشوائب وتبقى السبيكة صافية كان لازم الذهب ده يخش الفرن كان لازم درجة الحرارة تعلى عليه دخول الذهب الفرن هو أشبه بدخول المؤمنين معارك وبلاء ويتعرضوا لضغط فتسقط ال- آه، يسقط المنافق ويسقط آه، آه، أصحاب آه، القلوب الضعيفة ويثبت الطائفة المؤمنة هي اللي بينزل عليها النصر لأن لازم يحصل تمحيص قبل نزول النصر لازم يحصل مفاصلة قبل نزول النصر لذلك سورة الكافرون اللي فيها مفاصلة جت بعدها سورة النصر سورة إبراهيم بقى تتكلم عن هذا الصراع يعني إذا كان سورة الرعد تديك فكرة عن هذا الصراع وإن ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب تتكلم عن هذا الكتاب اللي هيتسبب في هذا الصراع سورة إبراهيم كيف يتحرك هذا الكتاب في الأرض الصراع ال- ال- الحركي بقى يعني إذا كان سورة الرعد تديك فكرة وإن وجود كتاب معناه وجود صراع ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وإن هذا الكتاب هو الحق وإن في صراع بسبب وجود هذا الكتاب لا سورة إبراهيم ما بدأتش كده سورة إبراهيم هذا الكتاب بدأ يتحرك في الواقع مش مجرد فكرة لا الكتاب ده بيتحرك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. دي بداية سورة إبراهيم فبداية سورة إبراهيم كيف يتحرك أهل الإيمان في الأرض يحملون هذا الكتاب وحركتهم ديت هتؤدي إلى ح- حدوث الصراع فسورة إبراهيم تصوير عملي للفكرة اللي ذكرت في سورة الرعد بس انت قبل ما تقرا سوره ابراهيم كنت محتاج تسمع عن عظمه الله في سوره الرعد عشان تدخل المعركه وانت مطمن عشان تدخل المعركه وانت تعلم انت عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء فانت لما تقرا سوره الرعد تشعر باطمئنان تيجي تدخل بعد كده سوره ابراهيم تعرف ان المعركه دي ان الله عز وجل لا يترك اولياءه وانه سينصر هذا الدين حتما بدأت سورة إبراهيم ألف لام راء من هذه الحروف يتكون هذا الكتاب الذي لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله ألف لام راء كتاب بداية كده كتاب وغالب الحروف المقطعة في القرآن بيجي بعدها ذكر القرآن وذكر الكتاب تقريبا ذكر في كل البدايات ألف لام راء يعني يونس تلك آيات الكتاب الحكيم هود كتاب أحكمت آياته يوسف تلك آيات الكتاب ال- ال- المبين آه، الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق إبراهيم كتاب أنزلناه إليك هنا نجد أن في سورة إبراهيم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول آية ليه؟ ذكر النموذج البشري اللي هيطبق الوحي ويتحرك بيه في الأرض هنا احنا مش بنتكلم عن بس فكرة الصراع بين الحق والباطل لا، احنا بنتكلم هنا في سورة ابراهيم عن تطبيق الصراع بين الحق والباطل ان بدأ في ناس امنت بالفكرة وتحركت زيك ربنا بيقول كتاب انزلناه اليك لتخرج التاء دي مين تخرج مين النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ليخرج اللي هو القرآن مع ان القرآن هو اللي يخرج الناس من الظلمات الى النور فنتكلم على كلام المفسرين في شرح الآية دي لكن لازم نموذج بشري يطبق وإلا هتظل فكرة ان الإسلام ده كويس ان في صراع بين الحق والباطل طب هو فين الصراع لأن لازم الناس تحمل ده زي ما قلنا في سورة الفرقان مش هيحصل فرقان بين الحق والباطل إلا لما ناس تتحرك بالدين في الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يعني لما ناس تحمل الدين وتطبق الدين في حياتها وفي أخلاقها وبتتحرك في الأرض يحصل الفرقان هما أصلا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لما شخص يحمل الدين ويطبقه ويتحرك به بين الناس هنا يحصل الصراع زيك في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني كان معاه نور لكن كان بيتحرك بهذا النور بين الناس يمشي به في الناس كم مثله في ظلماتي ليس بخارج منها الآيات اللي بعدها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه بدأ أكابر المجرمين بالمكر إمتى لما تحرك الناس بالنور في الأرض لما الناس تحمل الوحي وتتحرك بيه يحصل مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصادق الأمين وعينين عنده الأمانات ومفيش أي مشكلة نزل عليه الوحي تخيل لو الكلمات اللي نزلت عليه اكتفى بيها لنفسه محدش هيقول له حاجة بدأت تحصل المشكلة امتى أول لما وقف خطيبا في الناس لما بدأ ينذر الناس بدأت تحصل مشكلة يعني لما نزلت عليه اقرأ وراح في البيت عند أمنا خديجة وورقة بن نوفل قال له ده الناموس اللي انزل على موسى وان قومك سيخرجوك على طول ورقه بن نوفل عرف وحي يبقى صراع كلام من عند الله عز وجل ليه لان كلام الملك هيخالف ملوك الارض يبقى هيحصل صراع ورقه بن نوفل قال له لازم في صراع ولازم هتتعرض لاذى طب ورقه بن نوفل قال لي كده ومحدش راح كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش مشكله حصلت المشكله امتى لما اتقال له قم فانذر لما اتقال له يا ايها المدثر لانه لما رجع بالايات تدثر وقعد في البيت محدش ما حصلش مشكله ما حدش قال له انت كذاب انت مش الصادق الامين محدش قال له كده بدات تحصل مشكله امتى لما بدا يتحرك بالوحي لما اتقال له قم فانذر فقام فانذر فقالوا له تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا وبداوا يطلقوا عليه شاعر ساحر كاذب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم حشاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين فالشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب نزل عليه ليتحرك بالكتاب كتاب أنزلناه إليك عايزك تعيش مشهد تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي اوعى تخلي وانا بشرح اوعى تخلي قصورنا في تطبيق الدين مانع انك تعيش مع آيات القرآن حد يقول لك يا عم انا مالي ومال الكلام ده انا بصلي بالعافيه الصحابة اللي نزل عليهم القرآن كانوا مشركين كانوا بيعبدوا الأصنام كانوا بيشربوا الخمر وتغيروا بالقرآن اوعى تخلي لما تيجي آية عالية وآيات عالية وانت نفسك تعيش معاها اوعى تحط حاجز من معايشة القرآن تقول انا اصلا انا فين والكلام ده فين انت ممكن تتغير بالقرآن عايزك تتخيل لحظة نزول الآية دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبيتقال له انت مطالب بوظيفة هذه الوظيفة إخراج الناس من هذه المنطقة المظلمة كل الناس كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كلهم من الظلمات كلها إلى النور كله مهمة نقل الجبال أسهل مهمة نقل الجبال أسهل من أنك تتعامل مع كل هذه العقول والأذواق والأهواء والشهوات وانك تنقل الناس من منطقة الظلمات الى منطقة النور كتاب انزلناه اليك لوظيفة معينة يبقى القرآن مش ل... مش لمجرد التبرك فقط القرآن مش لمجرد القراءة فقط القرآن نزل ليعمل حركة تغييرية في المجتمع ينقلهم من مكان لمكان يعني انا عايزك تتخيل المشهد القرآن نزل طبعا هو المشهد معنوي الظلمات والنور اللي هو الكفر والايمان لكن عايز تتخيل ان القرآن نزل لينقل اناس من مكان الظلمات يحملهم لمكان تاني اللي هو النور في حركة تغييرية بتحصل في المجتمع هو القرآن نزل عشان يعمل كده وعشان يحصل ده لازم ناس تطبق القرآن وتؤمن به فكان أول من آمن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أول من آمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى القرآن نزل عشان يعمل حركة تغييرية في المجتمع كتاب أنزلناه إليك لتخرج تدفع لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ظلمات الكفر الأفكار العقائد التقاليد كل ده طريقة التفكير تصورات الناس عن الإله عن الشريعة عن الملوك عن الأرض عن المخلوق انت مطالب بالتغيير كل شامل وظيفة قوية وظيفة صعبة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يبقى إذن القرآن كتاب يحدث حركة في المجتمع ليه؟ لأن في ناس هتستجيب أنا عايزك تخيل مشهد راكد مجموعة من الناس قاعدين في الضلمة جه النور وجه ناس تحمل هذا النور فقعدت تخرج الناس من المكان الضلمة للمكان اللي فيه نور وفي ناس رفضت ده مش في ناس رفضت في ناس منعت خروج الناس من المكان المظلم زي ما نشوف دلوقتي ترتيب الآيات في ناس مش بس هترفض تخرج من مكان الضلمة او ان هي بتحب هذا المكان المظلم ابدا مش لم تكتفي بذلك بل هتق... هتقيم حواجز صد ومنع من خروج الناس من هذا المكان المظلم وانت بيتطلب عليك ان تصارعهم حتى تكمل وظيفتك تخرج الناس من الظلمات الى النور هذه الوظيفة الصعبة باذن ربهم انت هنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لانك لست عليهم بمسيطر بإذن ربه من كتب الله عز وجل له الهداية سيستجيب لهذا النور ومن كتب عليه الشقاء وهو يستحق ذلك أعوذ بالله من الشقاء لن يخرج من الظلمات ولو أتيت له بالشمس مش هيخرج من الظلمات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الرحيم بهم إرسال النور ده رحمة بهم الرب ما قالش بإذن الله ولم, ولم يقل بإذن الرب ولكن قال بإذن ربهم يعني هذا الإرسال للرسول وهذا الكتاب جاء رحمة بهم فكيف تعرضون عن هذا الكتاب بإذن ربهم إلى هنروح فين أنا استقريت في مكان بالرغم أنه مكان مظلم ومكان موحش لكن دايما النفس البشرية بتحب الاستقرار وما بتحبش التغيير تخاف من الاستقرار يعني مثلا لو احنا قاعدين في مكان مظلم موحش قلة الاكل قلة الماء لكن بقالنا عشر سنين فواحد يقول ايه تعالوا نروح مكان تاني افضل اغلب الناس لا خلاص احنا تعودنا على المكان ده لسه هنجرب وجايز وافرد هيكون يعني هيكون اوحش من اللي احنا عليه ما نروح في ناس كتير لك لا انا استقريت على المكان ده مش عايز ينتقل وعنده خوف المكان اللي هنروحه ده شكله ايه فربنا بيقول لك انت ستخرج من الظلمات الى صراط طريق مستقيم مش معوج واضح في نور وهذا الصراط لمن هسير في طريق من العزيز الحميد العزيز الذي لا يغالب لا يغلبه احد من نازعه في الكبرياء عذب العزيز لا يغالب سبحانه وتعالى فأنت بتطمن أنك تسير في مكان مستقيم صراط نور احنا قلنا من الظلمات إلى النور وصراطه مستقيم ثم رب هذا الصراط هو العزيز فأنت تكون عبد العزيز فتصبح مطمئن ثم هو الحميد إلى صراط العزيز الحميد. يعني إيه الحميد؟ قالوا الحميد ليها معنيين إيه؟ معلش حته لغويه كده الحميد جت في اللغه على صيغه فعيل فقالوا فعيل في اللغه تحتمل تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فعيل فاعل او مفعول ازاي يعني ايه فعيل بمعنى فاعل او مفعول يعني رحيم دي على وزن ايه فعيل طب فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول فاعل انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أي الله الذي يرحم فالله هنا فاعل لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان هنا وصف رجيم فعيل برضو هل الشيطان هنا بيرجم ولا بيرجم بيرجم يبقى رجيم هنا مفعول فاحنا عندنا فعيل زي جريح تيجي معنا مجروح او قتيل مقتول فعيل تيجي معنا فعيل واحيانا تيجي فعيل بمعنى فاعل زي عزيز طيب حميد لو بمعنى فاعل يبقى الله هو الذي يحمد لو حميد بمعنى مفعول الله هو الذي يحمد طب تعالوا الأول نقول اللي اختار من المفسرين حميد هنا بمعنى فاعل قال الله عز وجل يحمد لك جهدك وبذلك لنصرة الدين فربنا بيطمئنك أنت تنتقل من الظلمات إلى النور نعم هناك تعب نعم هناك مشقة لكن اطمئن أنت في صراط العزيز الذي لن يغلب حتى لو أنت أصابك الأذى فإن هذا الصراط سيستمر وأن المسيرة ست- ستستمر وستصل وأن الله عز وجل يحمد لك أفعالك تخيل لما الملك يحمد لك فعلك هيعطيك إيه لما الله يشكر لك فعلك يعني تخيل الله لما يحمدك على جهدك في الدعوة يديك إيه زي ما ربنا قال في القيام فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين وده مجهود فردي على نفسه طيب اللي مجهوده ع- عام على الناس ده ربنا يعطيه إيه يوم القيامة يبقى الحميد هنا بمعنى يحمد لك جهدك زي الآية بتاعت آه، سورة هود آه، لما جاءت البشرى آه، زوجة إبراهيم سكت وجاء قالت أجل عقيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هنا حميد برضو لو بمعنى فاعل أي كيف تتعجبين من معاملة الله لإبراهيم وهو ينصر هذا الدين ده طبيعي جدا إن ربنا يعمله كده رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت أهل بيت النبوة وأهل بيت الدعوة لهم معاملة خاصة كيف تتعجبين من معاملة الله لكم فهنا صراط العزيز الحميد لو الحميد بمعنى مفعول أي أن الله أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى فأنا أصلا بأنتقل إلى صراط الملك لأن الله عز وجل أهل لأن يعبد وأهل لأن يتقى هو أهل التقوى أي أهل لأن يتقى وأهل لأن يحمد سبحانه وتعالى حتى لو لم يصل إلي نعمة منه وهو احنا مسبوغين في النعم لكن بفرض حتى لو انا لم افهم واعلم اي نعمة هو سبحانه وتعالى اهل لان يحمد هو الخالق الرازق الملك سبحانه وتعالى الى صراط العزيز الحميد يبقى من اول آية في منهج نزل هذا المنهج يطبق في بشر بيطبقوه لتخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمات الكفر في نور الايمان وفي ناس هتنتقل وتسير في هذا الصراط وتطمئن أنه صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض أو في قراءة احنا قراءة حفص الله الذي له لأن هي إيه سواء بدل أو إعراب يعني اختلفوا فيها بدل أو نعم صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض أو إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض برضه زيادة في الاطمئنان ربنا بيقول لك أنت ستنتقل وتسير في صراط الملك الذي يملك كل شيء طيب خايف من إيه زي كنت في الصلاة بتسرح أنت لما بتسرح في الصلاة إما خايف من حاجة بتفكر فيها أو بترجو شيء نفسك فيه فأنت بتفكر نفسك الله أكبر مما تخاف وأكبر مما ترجو قادر على أن يعطيك ما ترجو وقادر على أن يحفظك مما تخاف فبتفكر نفسك بين كل ركن وركن الله أكبر فهنا المعركة مش سهلة انت لسه سامع في سورة الرعد ان المؤمنين هيخشوا الفرن البلاء فانت خايف فربنا بيطمنك العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في ناس هترفض اللي خرج من الظلمات وراح النور وجد الصراط وهذا الصراط لله العزيز الحميد الملك دي الأسماء العزيز الحميد واسم الملك جيب وصف الذي له لا من ملكه له ما في السماوات وفي الأرض طب والناس اللي رفضت تخرج من الظلمات وويل للكافرين من عذاب شديد يبقى الويل ده لمين لمن رفض أن ي... عشان بس عايزين الصورة كده معانا دايما واحنا ماشيين نستحضر السياق الناس اللي رفضت تخرج من الظلمات ويل لهم الويل اللي في اللغة عكس الوأل زي ما ذكر الزمخشري قال الوأل هو النجاة والويل هو الهلاك حد يجيب كلمة الوأل في القرآن بس ما جاتش وأل جات آه، مشرفة تصريف تاني أيوة ولن تجد من دونه موئلا الموئل مكان النجاة مش هتجد مك... مش ه- لو بعدت عن ربنا مش هتجد مكان تنجو فيه فالوأل هو النجاة والويل فرق الحرف ده هو الهلاك فويل للكافرين من عذاب شديد هي الناس دي ليه ما رضتش تخرج من الضلمه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لأن النور هو طريق الآخرة والظلمات هي شهوات الدنيا هو مش ربنا ما قالش الذين يحبون الذين يستحبون ألف والسين والتاء فيها تكلف وفيها طلب صيغة الاستفعال دي كأنه بيستخرج من نفسه كل حب للدنيا كنا قلنا قبل كده النفس بداخلها فجور وبداخلها تقوى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها طب أعمل أنا إيه عشان أستخرج التقوى قد أفلح من زكاها طب واللي عايز يستخرج الفجور وقد خاب من دساها ألا يغطي نفس ويبعدها عن النور س... ال- الفج- الفجور اللي بداخل نفسي سيخرج طيب أنا عايز أطلع التقوى اللي بداخلي ضع النفس في بيئة الإيمان يعني ناس كتير تيجي للمعتكف يفاجئ انه فضل الله يقرأ القرآن ويقوم الليل أين كانت هذه العبادات أين كانت هذه التقوى خرجت لما اتحطت النفس في هذه البيئة يبقى النفس ممكن تصل إلى أعلى عليين ممكن تنزل إلى أسفل سافلين والعياذ بالله تتشكل هؤلاء اختاروا أن يستخرجوا كل الفجور اللي بداخل النفس وكل حب الدنيا والزخارف اللي بداخل النفس الذين يستحبون وبصيغة المضارع المستمر وبصيغة الاستفعال الحياة الدنيا تقول له نخرج من الظلام لك لا أنا عايز أقعد هنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أنا عايز أقعد مع الشهوات نروح للآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أنا مصر على المكثهم وكلمة يستحبون على في في شيء في اللغة بيسموه مبحث في البلاغة اسمه التضمين على خلاف بين الكوفيين والبصريين في معنى التضمين الشاهد ان بيقولوا التضمين ده ان الفعل ده مضمن جواه فعل تاني يعني يستحبون مضمن جواه فعل تاني طب احنا عرفنا الفعل التاني منين قالوا من حرف الجر اللي بيجي يعني يستحب ما بتاخدش على فقالوا هنا كلمة يؤثرون أي يستحبون الحياة الدنيا يعني كان أصل الجملة, الجملة الذين يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة يعني هو لما بيتحط قدامه اختيارين دايما بيختار الدنيا مش الآخرة يؤثر اختيار ده واحد عن عمد وعن قصد مش عن شهوة عابرة اختار شهوة دنيوية أضرت بآخرتي لا ده اختيار مستمر أصر إنه يختار الدنيا رفض إنه يخرج من الضلال طيب الرسول جه بوحي عرض عليه الآية رفض زي سيدنا موسى جه لفرعون لقد أريناه آياتنا كلها بعد كده أبى أعرض رفض إنه يخرج ليه؟ لأنه هو ع- يعلم إنه سيترك بعض الشهوات لما يخرج من الظلمات رفض إنه يخرج الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة طيب واحد رفض يخرج من الظلام هل اكتفى بذلك؟ لا ويصدون عن سبيل الله مشهد بقى مجموعة من الناس جاية تخرج من المكان المظلم وفي ناس أصرت على المكر وفي ناس طلع تخرج الناس اللي قاعدة مسكوا فيهم مش هتخرجوا وقفلوا الأبواب وأقاموا حوائط صد مش هتخرجوا ويصدون عن سبيل الله بس كده لا ده اللي في الضلمة عايز يصور للناس ان صراط النور ده صراط معوج ويبغونها عوجا أي يبغون سبيل الله معوجة يتكلمون عنها ويصفونها بأوصاف أنها معوجة بيتهموا صراط الله بأنها صراط فاسدة لذلك أحد معاني اللي هتجيلنا في قول الله عز وجل آه، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب آية 9 أي أنكم تريدون الملك لا تريدون النبوة بيتهموا الأنبياء بيتهموا النوايا بيتهموا الصراط بيتهموا الطريق دي احد معاني يبغونها قوي يعني دلوقتي المشهد ان الكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته اخراج الناس من الظلمات الى النور الذين سيخرجون سيخرجون إلى صراط مستقيم صراط يملكه العزيز الحميد سبحانه وتعالى الملك الذي لا ينازعه أحد ولا يغالب سبحانه وتعالى فدي آية تطمن اللي هيخرج فمجموعة من الناس استجابت وأرادت أن تخرج من المكان المظلم ال- الكافرين اللي ربنا قال لهم ويل وعذاب شديد في الآخرة أمسكوا بهم وصدوا عن سبيل الله والصد القوة صد فيه قوة وأقاموا حوائط منع خ- خروج الناس ولي- ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتشويه صورة المؤمنين وتشويه صورة الصراط ال- صراط العزيز الحميد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أي يبغون سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد دول ناس مش اختاروا ان هم يعملوا معصية دول ناس اصروا ينزلوا والعياذ بالله في قاع جهنم في ضلال بعيد هو الضلال اصلا من معاني الضلال البعد يعني احد معاني الضلال البعد او ال- زي الاختفاء لما- معاني في اللغه ضل اللبن في الماء لما يكون في ميه كتير وتحط فيها شويه لبن ويختفي اللبن ده من معاني الضلال او اللي يتوه في الطريق انه ضل ابتعد عن الصراط لكن ده مش ضل وفقط يعني ده مش واحد بعد عن الصراط فقط ده بعد وابتعد وصار وسار بعيدا فاصبح رجوعه صعب وهنا ومن هنا يعني ندرة رجوع أئمة الكفر لأنه مش بس اختار أنه يعصي ده اختار أنه يصد الناس عن السبيل ففي ندرة من أئمة الكفر اللي بيعودوا مرة أخرى إلى الطريق يعني كل ما الإنسان بيبعد عن الطريق كل ما طريق الرجوع بي بي بيطول عليه يعني مثال مثلا واحد اختار أنه يعصي ربنا غير واحد اختار انه المعصيه دي مستمره غير واحد اختار ان المعصيه تبقى شغلانه غير واحد راس ماله قائم على المعاصي غير واحد مشغل ناس كتير في المعاصي وبقوا مجموعه شركاء وهو مش لوحده مش يع- مش هيعرف ياخد قرار لوحده هو ضمن منظومه شركاء مشغلين ناس كتير في المعصيه تخيل ده لما يحب يرجع ربنا يعافينا ويثبتنا ده مطالب مش بس انه يواجه نفسه وشهوته يواجه نفسه والمعاصي والشركاء لذلك كل ما حد من رؤساء قريش كان يفكر يرجع يقول له ها هتضيعنا كلنا واحنا مربوطين ببعض كانوا يروحوا يتخفوا ويسمعوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده لما يتقابلوا يقول لك لا انا ما كانش قصدي حاجه والوليد بن المغيره كل ما يفكر يقول له ابو جهل يقول له اعقل هو انت لو انت امنت وده امن كل المناصب هتروح مننا وكلنا نبقى سواسيه هو خايف على الملك أولئك في ضلال بعيد انت ممكن تسمع الآية دي طب ما جايز هما ما فهموش الدين طب ما جايز آه، القوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في ضلال بعيد ما, ما تصوروش الدين تصور صحيح وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم دول فاهمين والأمر كان واضح وبين ولكن امال ايه اللي حصل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم العزيز لن يؤمن احد الا باذنه الحكيم هو عنده حكمه سبحانه وتعالى في اضلال الناس ده يستحق الضلال لان الانسان بيختار الضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سنة الله عز وجل في إرسال الرسل إن الرسول يكون يتكلم بلغتهم وبلسانهم حتى يفهموا قوله واحد ممكن يقول طب إزاي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية والقرآن نزل بلغة العرب ودي شبهة مشهورة يعني والردود عليها كتير ويعني لدرجة ان في دروس كاملة الرد على دي الشبهة وهي ليست بشبهة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب اصطفى الله عز وجل لحكمة منه ان لازم نواة نواة تبدأ وتحمل هذا الدين يعني لازم نواة تبدأ تحمل هذا الدين اصطفى الله العرب لحكمة منه ولمواصفات يعلمها في العرب تكلم عنها كثير من الناس منهم ابن خلدون مواصفات مهمة في العرب ان هم يكونوا بداية حملة الرسالة ولا سيما في وقت نزول الرسالة الضلال والشتات والعناد اللي كان موجود في الارض اصطفى الله العرب لمواصفات معينة اتكلم عنها كتير من الناس خاصة في بداية كتب السيرة واكتر واحد اتكلم في المسألة دي ابن خلدون, ابن خلدون واتكلم على اهمية العصبية وال- واللي يكون ان النبي يكون معاه من قومه من يحمله رسالته الشاهد طب طب وبعدين طب وبقيه رساله النبي صلى الله عليه وسلم- النبي صلى الله عليه وسلم العالميه دي وظيفه مين دي وظيفتنا احنا ليه كل نبي من الانبياء كان بياتي بمعجزه ولو رجعنا لاقرب نبيين من اولي العزم من الرسل لان طبعا ما بين سيدنا عيسى وموسى انبياء كتير لكن سيدنا موسى وسيدنا عيسى الانبياء اللي جاؤوا برسالات اقرب رسالات للنبي صلى الله عليه وسلم نجد ان المعجزات كانت معجزات حسيه كانت المعجزه معجزه حسيه واللي كان بيقوم بالمعجزه هو النبي فقط يعني اللي كان بيستعمل العصا هو سيدنا موسى فقط مش يوشع بن نون حتى ولا هارون فبالتالي بموت النبي ما عادش فيه المعجزه الحسيه يعني مش يعني ازاي بني اسرائيل هياخدوا العصا ويلفوا بيها في العالم يوروها للناس هيتفرجوا على شكلها بس لكن مش هتشق البحر امامهم لان اللي بيشق البحر ضربة موسى عليه السلام العصا كذلك اللي كان بيحيي الموتى باذن من الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله كان عيسى عليه السلام فقط مش الحواريين فبالتالي لما يجوا ينتشروا في العالم مش هيعرفوا يحملوا هذه المعجزة لكن القرآن جاء بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كثيرة لكن لم تأتي للتحدي ده على قول بعض أهل العلم اللي اشترط في تعريف المعجزة التحدي مش هندخل في الخلاف ده النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نبع الماء من بين الأصابع الحجر يسلم عليه انشقاق القمر حصل له معجزات حسية الإسراء والمعراج لم يحدث تحدي بهذه المعجزات التحدي اللي جاء في القرآن في أكتر من موطن جاء بالقرآن والقرآن يحمله الناس ويتحركون به ذلك كان من مواصفات الصحابة في الكتب السابقة يحملون أناجيلهم أناجيلهم في صدورهم فممكن القرآن ينتشر في العالم مش لازم النبي بنفسه هو اللي يتحرك ويضرب بالعصا أو العي- سيدنا عيسى اللي يتحرك بنفسه ويحيي الموت لا ممكن الرسل يغنوا عن هذا فيتحرك الرسل بالقرآن وبالترجمان فينتشر القرآن فبالتالي مجيء القرآن بلسان العرب ده وظيفة زيادة على العرب ليس فقط تشريف لأن العجم يقول لك طب ما ده آه، العرب أيوة ما ده تكليف زائد على العرب فالأعجمي مطالب أنه يتعلم فقط العربي مطالب أنه يتعلم ويعلم لذلك احنا عندنا تقصير في نشر رسالة القرآن في العالم يعني الآية دي بدل ما تكون شبهة ده تكليف يعني بدل ما نقعد نتفلسف ونتكلم في الآية دي لازم نفهم الواجب اللي علينا أصلا بمعنى هذه الآية وكانت هذه الآية مناسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم مع العرب ففهموا القرآن فآمنوا فأصبحت نواة صلبة وبالفعل لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين انتشر في جزيرة العرب يعتبر من أكثر الأنبياء انتشارا لدعوته في حياته صلى الله عليه وسلم وأكثر الأنبياء انتشار لدعوته بعد موته صلى الله عليه وسلم ثانيا الرد على الشبهة دي رد عملي إن هذه الشبهة لم تحل بين انتشار الدين يعني الدين بالفعل انتشر وصل للعالم كله فترة من الفترات يعني وصل من أوروبا للصين يعني اللي انتوا بتقولوا إن هي شبهة هي لم تكن حاجزا لم تكن مانعا بالفعل آمن كثير من الناس بل كثير من أهل العلم كانوا ليسوا من العرب يعني أصحاب الكتب الستة في السنة ليست أصولهم من العرب تخيل اللي حفظوا السنة أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ليست أصولهم من العرب بل الإمام زي الطبري مفسر ليست أصوله من العرب فهذه ليست مانعا لكن ده تكليف وحتى تكليف للمؤمن انه يتعب وينشر الدين وتكليف ايضا للاخر انه يتعلم هذه اللغه ايضا هناك اشاره الى اهميه اللغه العربيه واهميه انتشار اللغه العربيه اللي اللي معتقد ان يستحيل نشر الدين بلغه واحده انا عايز اقول لك بالرغم ان اللغه الالمانيه واللغه الفرنسيه واللغه الاسبانيه دول اكثر ثلاث لغات انتشارا بعد اللغه الانجليزيه وإن كان تعداد السكان الأسبانية لأن في أمريكا كقارة الأسبانية بالرغم إن هي مش مشهورة عالميا لكن هي في قارة أمريكا الجنوبية كتعداد سكان المتكلمين بالأسبانية أكتر من اللغتين دول لكن بالرغم من قوة اللغات الثلاث لكن كمهنة مثلا أنا بمارسها الطب نجد ان عالميا اكتر المصطلحات ليها لغه انجليزيه ثابته واي طبيب يقابل اي طبيب في العالم بيت... لو تكلم معاه بمصطلح انجليزي معين في الطب بيفهمه يبقى اذا توحيد اللغه الانجليزيه في الطب لم يكن حائلا بين انتشار الطب بالعكس ده خلى في توافق على فهم هذا المصطلح تحديدا عشان مش كل واحد يترجمه بمعنى معين فاذا حتى دنيويا هذا لم يكن مانعا من انتشار افكار معينه غير ان القرآن مش بيطالبه بتغيير لغته بالكلية ابدا هو بيمارس حياته وكله بلغة لكن يتلقى معاني الوحي اما انه يدرس اللغة العربية او يتلقاها ممن يفهم اللغة العربية وترجمها لها واضح؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ده ايضا بيعلمنا ان الدعاء بيتوجب عليهم وظيفة التبيين ان ما يكونش الكلام فيه طلاسم حتى يعني مثلا لو انا قررت انزل الناس قاعدة على القهوة واتكلم معاها مش لازم اتكلم بلسانه يعني مش لازم اغير طريقتي في الكلام وامد الكلام زي ما هما بيمدوه مثلا واقول له في ايه يعني مش لازم أ... مش مش بلسان قومي ان انا اعمل كده يعني لكن لما اجي اكلمه اكلمه كلام يفهم ما اقوله يعني لما اجي اكلمه عن اخوفه من النار وحببه في الجنة أذكره بنعم الله أتكلم معه بكلام يفقه ما أقوله لكن أيضا هذا ليس دعوة إلى اندثار اللغة العربية يعني الموضوع يحتاج إلى موازنة وإشكالية اندثار اللغة العربية دي مصيبة بل الأمة بتقوى الأمة تكون قوية بقوة لغتها ومن علامة قوة الأمة قوة اللغة لما تجد أن اللغة العربية فيها انحسار في العالم تجد ده ان الامه دي امه ضعيفه بل من اسباب حفظ اللغه العربيه في العالم هو القران من القران بالع... بالعربيه اللغه العربيه بلسان عربي مبين من اسباب حفظ ال... من اسباب ان في ناس يتعلموا اللغه حفظهم على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني حفظ الله عز وجل اللغه اللغه العربيه حفظت لان احنا امه مهزومه واغلب الدول الاسلاميه تتكلم بالعاميات وأصبح في بعد وعجمة في الألسنة فانتشار القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ هذا اللسان العربي فده دعوة أيضا للإقبال على هذه اللغة بعد كده تأتي الآية أن هذه الوظيفة التي طولبت بها يا محمد صلى الله عليه وسلم لست أنت أول من يطالب بهذه الوظيفة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى لا تستثقل ولا تستصعب هذه الوظيفة فلقد جاء من الأنبياء من قاموا بهذه الوظيفة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات أنه نفس الوظيفة اللي جاءت لنفس السلام جاء بها موسى ثم طلب آخر مع موسى عليه السلام لأن أنت تستعين بوسائل لتخرج الناس من الظلمات النور سيدنا موسى استعان أو طلب الله عز وجل أمره أن بوظيفة أخرى وأن يستعمل أحد وسائل إخراج الناس من الظلمات النور وذكرهم بأيام الله طيب ليه مع سيدنا موسى تحديدا وذكرهم بأيام الله هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك